أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى شفنا قبل كده وتأكل واتكلمنا على اننا لا يمكن ابدا ان نستطيع اخراج اليهود من ارض فلسطين الا اذا عرفنا كيف دخلوا في ارض فلسطين وشفنا القصة من جذورها شفنا في الحلقة اللي فاتت ازاي ظهر البروتستانت في اوروبا وكيف دعوا الى اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين املا في نزول المسيح عليه السلام بعد اقامة هذا الوطن في ارض فلسطين ورأينا كيف أدخل اليهود الذين تحولوا إلى النصرانية في فرنسا وفي غيرها كيف أدخلوا هذه المعتقدات في روع البروتستانت حتى اعتقدوا أنها جزء من الدين لا يتجزأ عن النصرانية وكيف أدخلوا في روعهم أن العهد الجديد فقط هو الذي حرف وأن العهد القديم التوراة لم تحرف وبذلك أصبح معتمد البروتستانت الرئيسي في الدين هو التوراة وهي معتقدات اليهود اتعرفنا على الوضع ده في الحلقة اللي فاتت وعرفنا على قضية تانية مهمة جدا وهي تحول اليهود من آه الأندلس بعد الاضطهاد الكاثوليكي المستمر لهم بعد سقوط الأندلس تحولهم إلى الدولة العثمانية واستقرارهم في مدينة سالونيك في اليونان ثم بعد ذلك انتشروا في أجزاء كثيرة من الدولة العثمانية يبقى في نهاية ما ذكرناه في الحلقة السابقة وصلنا إلى أمرين خطيرين في فرقتين كبار جدا دلوقتي يدافعوا عن حق إقامة وطن قومي لليهود في داخل أرض فلسطين الفرقتين دولت في الظاهر ليسوا يهودا ولكنهم في الباطن من اليهود الفرقة الأولى هي فرقة المسلمين الذين في ظاهرهم إسلام وفي باطنهم يهود في داخل الدولة العثمانية وهم ما عرفوا في التاريخ بيهود الدونمة ودول كان مكانهم زي ما قلنا في اليونان لكن انتشروا بعد كده وظهرت أفكارهم في أماكن كثيرة بل إن منهم من هاجر إلى فلسطين وصل عدد اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين حوالي 5000 يهودية عاشوا في أرض فلسطين الناس ديت بتطالب بإقامة وطن قومي لليهود لكن في الظاهر هم من المسلمين وإن كانت جذورهم معروفة جذورهم يهودية الطائفة الثانية الكبرى هي طائفة البروتستانت اللي في أوروبا الذين يدعوا إلى إقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين لكن هؤلاء جوبهوا بمحاربة شديدة من الكاثوليك تزعمه البابا ومن ورائه فرنسا فين راحوا زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت راحوا جميعا إلى إنجلترا إنجلترا استقبلتهم استقبال حافل لأن إنجلترا زعيمها أصبح يعتنق المذهب البروتستانتي وبذلك فتح الباب للبروتستانت ولليهود ليسكنوا في إنجلترا ومن هنا كانت الكثافة العددية الكبيرة للبروتستانت ولليهود في إنجلترا وعشان كده نقدر نفهم ليه إنجلترا من زمان قوي قوي واقفة مع المشروع اليهودي وليه انجلترا هي اللي زرعت اليهود في ارض فلسطين وليه انجلترا ضحت ودفعت ومدت اليهود بالسلاح وليه انجلترا ما سابتش ارض فلسطين الا ما زرعت جواها الدولة اليهودية نسأل الله عز وجل ان يحرر فلسطين بكاملها يبقى دي جذور عقائدية حصل تطور كبير وخطير في القرن السادس عشر الميلادي واللي بعديه واللي بعديه ادى الى تغير في الخريطة السياسية في العالم ايه التطور ده التطور ده كان ظهور او اكتشاف امريكا طبعا امريكا اكتشفت في اوائل القرن السادس عشر الميلادي لكن لم تعرف للعالم الا مؤخرا عندما ظهرت امريكا حصل تطور كبير جدا في اوروبا وجد البروتستانت الذين يعانون من الاضطهاد في فرنسا وفي ايطاليا وفي المانيا وفي غيرها وجدوا في امريكا منفسا نعم انجلترا كانت احد المتنفسات التي كانت للبروتستانت لكن امريكا كانت بلاد جديدة وواسعة وواعدة ومساحات هائلة من الارض وثروات وما الى ذلك من امور فتوجه البروتستانت من اوروبا الى امريكا عشان كده يا إخواني وأخواتي معظم الأمريكان بروتستانت يعني إلى الآن البروتستانت بيمثلوا حوالي 60% من النصارى في داخل آه، أمريكا والكاثوليك 30% وال10% اللي فاضلة طوائف مختلفة أرثوذكس وغيرهم فالبروتستانت يمثلوا عماد النصارى في أمريكا البروتستانت راحوا بكل أفكارهم وبكل معتقداتهم راحوا في دماغهم إنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين لماذا؟ لينزل المسيح عليه السلام عشان كده نقدر نفهم الوقفة الأمريكية الواضحة مع اليهود لإقامة وطن قومي لهم في أرض فلسطين الكلام ده مش بإرادتهم الكلام ده معتقدهم الكلام ده مش رأي الحكومة الأمريكية الكلام ده رأي الشعوب الأمريكية الشعب الأمريكي وبالذات المتدينين من الشعوب الأمريكية يعتقدون أنهم لن يروا المسيح عليه السلام ولن ينزل المسيح عليه السلام إلا إذا أقيم لليهود وطن قومي في أرض فلسطين بل إنهم يروا أن اليهود شعب مقدس خلي بالك الكاثوليك والأرثوذكس زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت يروا أن اليهود أمة ملعونة على خلاف تام مع معتقد البروتستانت يبقى حصل تكدس لأعداد كبيرة جدا من البروتستانت في أرض أمريكا يبقى عندنا دلوقتي دولتين كبار جدا في العالم بيدافعوا عن حقوق اليهود وهي دولة إنجلترا ودولة أمريكا وده لعله بيفسر لنا مراحل كتيرة جدا جدا مرت بينا في التاريخ الإسلامي وما زلنا نمر بها ولعلنا سنمر بها في فترات طويلة قادمة لأن دي معتقدات شعوب ومعتقدات رجال كنيسة ومعتقدات سياسيين ومعتقدات إعلاميين مش مجرد فكرة في دماغ واحد ومش مجرد دفع من اليهود الذين يسكنون في هذه البلاد طبعا في نفس الوقت فتحت أمريكا أبوابها لليهود اليهود الذين يعلنون أنهم من اليهود ولا يتخفون في ذي البروتستانت أو في ذي الإسلام ففتحت الأبواب لليهود وهاجر أعداد كبيرة من اليهود من أوروبا إلى أمريكا ومن بلاد العالم المختلفة إلى أمريكا نرجع تاني ليهود الدونمة بدأ يهود الدونمة اللي هم في الظاهر مسلمين بدأوا يتغلغلوا في داخل النظام العثماني خلي بالنا الدولة العثمانية زي ما قلنا بدأت تضعف وتلك الأيام نداولها بين الناس مع ضعف الدولة العثمانية بدأت تدي صلاحيات للممالك الأوروبية خلي بالك الممالك الأوروبية كانت من ألد الأعداء للدولة العثمانية وياما حربتهم الدولة العثمانية كانت تحارب في زمان قواتها في أكثر من جبهة كانت تحارب الروس في الجبهة الشرقية وكانت تحارب في الجبهة, الجبهة الغربية النمسا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وكانت تحارب في الجبهة الجنوبية في خليج عدن كانت تحارب البرتغاليين الذين كانت أساطيلهم تجوب العالم أجمع فكل دول أورثوا كراهية شديدة جدا بين الممالك الأوروبية المختلفة وبين الدولة العثمانية في زمان ضعف الدولة العثمانية أعطت امتيازات كبيرة جدا للأوروبيين للأسف الشديد تغلغلوا في داخل الخلافة العثمانية أصبح في قناصل في كل مكان قنصل في مصر وقنصل في الشام وقنصل في اسطنبول وقنصل في كل مكان تحكمه الدولة العثمانية هؤلاء القناصل ما كانوش مجرد سفراء بيأدوا نوع من الرسائل بين الدولة العثمانية وبين الدول الأخرى لكنهم كانوا جيوب خطيرة جدا وناس بتملي آرائها على الدولة العثمانية وناس بتفرض بتفرض تغيير في حركة وخط سير الدولة العثمانية وهذا من ضعف الدولة العثمانية لا شك في أخريات أيامها واعتبر هؤلاء القناصل ان هم وسطاء او ان هم اوفياء على حقوق النصارى في داخل الدولة العثمانية زي النصارى الارثوذكس والنصارى الكاثوليك وغيرهم وفوق كده طبعا اعتبر الانجليز انهم امناء على حقوق اليهود في داخل الدولة العثمانية اديكم مثال على كده انشأت قنصلية بالفعل لبريطانيا في داخل القدس وأول رسالة أرسلتها إنجلترا إلى هذه القنصلية أن ترعى حقوق الطوائف اليهودية في داخل فلسطين أول رسالة موجهة من الحكومة الإنجليزية لقنصلية لها في القدس كانت رعاية الحقوق اليهودية طبعا ده من منطلق عقدي لأن المعظم الإنجليز زي ما قلنا بروتستانت وبروتستانت في عقيدتهم أن لازم يقام وطن لليهود في داخل أرض فلسطين ومن ثم فرعاية حقوق الفلسطيني اليهود في أرض فلسطين وكثرة اليهود في أرض فلسطين مطمح لا بديل عنه في العقيدة الإنجليزية أو عقيدة البروتستانت بصفة عامة طيب فرنسا في ذلك الوقت كانت واقفة وقفة مختلفة فرنسا كاثوليك والكاثوليك زي ما قلنا بيكرهوا اليهود كراهية شديدة جدا ففرنسا ما كانتش تؤيد الحقوق اليهودية لكن حصل تطور مذهل في فرنسا في سنة 1789 ميلادية ايه التطور ده قيام الثورة الفرنسية قامت الثورة الفرنسية على الملكية الفرنسية وكسرت كل شيء وسجنت ناس كتير وقتلت ناس كتير كانت ثورة دموية بكل المقاييس وقامت هذه الثورة بأفكار عدة الأفكار دي اتغيرت كتير جدا جدا من خرائط العالم كله من أول الأفكار ل- التي قامت بها الدولة أو ال- ال- الجمهورية الفرنسية التي قامت أو انقلبت على المملكة الفرنسية من أول هذه الأفكار فكرة القومية يعني ايه فكرة القومية يعني احنا عرقنا ايه اصلنا ايه اصلنا فرنسيين ملناش دعوة بقى بقضية الكاثوليك وقضية الديانات وقضية اليهود وقضية كذا يبقى ده اول معتقد اللي هي معتقد القومية الاعتزاز بالفرنسيين وصدرت هذا المعتقد الى كل بلاد العالم كل بلاد العالم تنظر الى الثورة الفرنسية على انها محور رئيسي جدا من محاور التغيير يبقى الثورة الفرنسية لما صدرت هذه الافكار الى الخلافة العثمانية عملت مشكلة كبيرة جدا افكار القومية بدأت تقول في اتراك وفي عرب والعرب نفسهم قسمتهم في شاميين وفي فلسطينيين وفي مصريين وفي جزائريين الفكرة دي انتشرت عند الناس بشكل كبير جدا فكرة القومية من الثورة الفرنسية دي اول فكرة الفكرة الثانية كانت برضو فكرة واضحة جدا للثورة الفرنسية فكرة العلمانية يعني مالناش دعوة بقضية الدين احكم الدولة بأي دين زي ما يكون الناس ملهاش يعني دولة لا دين لها والفكر العلماني ده ما كانش موجود في أوروبا أوروبا كلها كانت كاثوليكية صرفة وبعض الأجزاء فيها بروتستانت زي ما قلنا وفي الأساس إنجلترا ففكرة العلمانية ورفض الدين وترك الدين والخروج من هيمنة الكنيسة أيا كانت الكنيسة فكرة انتشرت في الثورة الفرنسية لكن في فكرة ثالثة غريبة جدا جدا انها تكون موجودة مع العلمانية وهي اعتناق الثورة الفرنسية لإيه للمذهب البروتستانتي غريبة جدا يعني الثورة الفرنسية زي ما قلنا علمانية وقومية ملهاش دعوة بالدين طب لماذا تفكر في ذلك لأن الحكومة السابقة الملكية كانت كاثوليكية فأرادت ال- الثورة الفرنسية أن تأخذ الناس جميعا إلى خلاف ما كانوا عليه كنوع من الثورة على المعتقدات القديمة أيا كانت معتقدات ملكية معتقدات كنسية حتى معتقدات كاثوليكية دينية فخدوا المذهب البروتستانتي طبعا الكلام ده مؤقت لان فرنسا بعد كده رجعت كاثوليكيه لكن في بدايات الثوره الفرنسيه كانت تعتنق المذهب البروتستانتي وتبنت هذا المذهب وبدات تدعو اليه هنا وهناك مع انها زي ما قلنا دوله علمانيه نتج عن هذا الامر ان هي بدات تطلب من القناصل الفرنسيين اللي موجودين في الخلافة العثمانية انهم ايضا يرعوا حقوق اليهود وبدأوا يطالبوا بإقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين طمعا في إقامة طمع أو طمعا في نزول المسيح عليه السلام كما تنص على ذلك العقيدة البروتستانتية هذا الوضع ال- المعكوس أو ال- الغريب بدأ يحزب العالم الغربي كله لصالح اليهود وبدأنا نشوف دفاع عن حقوق اليهود في كل مكان ومطالبة للمسلمين بإقامة وطن قومي لهم في داخل فلسطين وزي ما قلنا فلسطين كان بيعيش فيها 5000 يهودي المشاريع ديت كانت في منتهى الخطورة لدرجة ان نابليون بونابرت عندما نزل الى مصر واتجه الى الشام كان في دماغه المشروع اليهودي ده يا ترى ايه اللي عمله نابليون بونابرت وايه الافكار اللي كانت في دماغه ويا ترى ايه المشاريع اللي كان عايز يعملها لليهود وايه اللي عمله في ارض الشام ده اللي نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نابليون بونابرت شخصية من أشهر الشخصيات في التاريخ الإنساني أثر كتير جدا في تاريخ فرنسا في تاريخ أوروبا وفي تاريخ المسلمين نابليون بونابرت تولى الحكم بتاعه بعد الثورة الفرنسية مباشرة الثورة الفرنسية زي ما قلنا قبل الفاصل قامت سنة 1789 بعدها بعدة سنوات قليلة تولى نابليون بونابرت وعنده أحلام توسعية ضخمة جدا مش بس في أوروبا في العالم كله وبدأ يكون فعلا إمبر- الإمبراطورية بتاعته وكانت من أوائل أحلامه أن يص... أن يسيطر على مصر وعلى الشام وأن يفعل أشياء كثيرة جدا ما فعلها من قبله من الفرنسيين عمل ايه نابليون بونابرت عمل في سنة 1798 يعني بعد تسع سنوات فقط من الثورة الفرنسية عمل حملة كبيرة جدا لاحتلال مصر ونجح فعلا في احتلال مصر سنة 1798 ودخل بجيوش كبيرة جدا وكان شخصية نفعية شخصية إجرامية ما عندوش أي مبادئ مع ان هو بروتستانتي واعتنق المذهب البروتستانتي بعد آه، توليه للحكم في فرنسا زي ما قلنا الا انه ما كانش عنده مانع في ان يعلن انه يظهر الإسلام يعني أول ما دخل إلى مصر اعتنق الإسلام تظاهرا طبعا علشان يقنع الشعب المصري بقبوله حاكما له لكن مع مرور الوقت ظهرت طبعا آه، الأفكار التي كت- كانت عنده للتوسع ولتكوين إمبراطورية وإنه ملوش أي علاقة بالدين لا الدين النصراني ولا الدين الإسلامي خرج من مصر نابليون سنة 1799 متجها إلى الشام عشان إيه؟ عشان يحتل فلسطين لكنه فشل في احتلال فلسطين قعد في فلسطين عدة شهور يحاصر عكا فشل في احتلال عكا وفقد 2200 قتيل حول أسوار عكا لكنه دخل أرض فلسطين من أماكن مختلفة أخرى غير عكا وبدأ يعمل حاجة غريبة جدا بدأ يدعو اليهود من كل أطراف العالم ليأتوا إلى فلسطين ليقيموا حكما لهم على أرض فلسطين طبعا شيء غريب لأن زي ما قلنا قبل كده أن هو علماني وبعد كده اعتنق المذهب البروتستانتي وبعد كده تظاهر بالإسلام ودلوقتي رجع التاني للبروتستانتية مش بس رجع ليها لا ده ينادي بكل معتقداتها بما فيها قدوم اليهود من كل مكان في العالم إلى أرض فلسطين طبعا هو يريد أن يدغدغ مشاعر البروتستانت في العالم وكذلك مشاعر اليهود ويحزب الأحزاب ضد الدولة العثمانية كان من الممكن أن يتحقق ذلك لولا أن الدولة العثمانية استنجدت بمن؟ استنجدت بانجلترا وبروسيا طبعا دي كانت مشكلة كبيرة الدولة العثمانية كانت في مرحلة كبيرة من مراحل الضعف والخلل والخور والجبن وصلت إلى هذا المستوى المؤسف فبدأت تستعين بأعدائها انجلترا طبعا طول عمرها عندها مشاكل مع فرنسا فما صدقت هذه الاست... هذا الاستنجاد من الدولة العثمانية فجابت جيوشها وكذلك روسيا الأرثوذكسية اللي هي على خلاف كبير مع معتقدات نابليون والثورة الفرنسية جابت برضو جيوشها فهذا أخاف نابليون واضطر نابليون أن ينسحب من أرض فلسطين نتيجة وجود الجيوش العثمانية والجيوش الروسية والجيوش الإنجليزية انسحب نابليون بونابرت وكان معاه 3000 أسير عثماني قتلهم وهو في البحر عشان نعرف من هو نابليون بونابرت في التاريخ الإنساني إزاي كان بيعمل جرائم في مصر وفي الشام وفي غيرها من بلاد العالم المهم ان بعد هذا الحدث هزمت الدولة الفرنسية او الثورة الفرنسية او الجيوش الفرنس- الفرنسية في مصر وخرجت من مصر سنة 1801 طبعا الانجليز ما كانوش بيساعدوا الدولة العثمانية علشان سواد عيون الدولة العثمانية ولا عشان بيحبوا المسلمين ابدا بيساعدوا عشان مصالحهم وعشان مصالح اليهود بمجرد ما انتهت الحرب بدأت انجلترا تفكر في اطماع ليها فين في مصر وبدأت تجمع الجيوش عشان تحارب الدولة المصرية اللي هي كانت تابعة للخلافة العثمانية في ذلك الوقت الخلافة العثمانية وجدت ان المشكلة خطيرة جدا وان اذا كانت مصر نجت من الاحتلال الفرنسي فبعد عدة ايام او شهور او سنوات على الاكثر ستقع في يد الاحتلال الانجليزي فماذا فعلت ارسلت احد جنودها او احد القادات الكبار في الدولة العثمانية لينجدوا مصر من الاحتلال الانجليزي بعتت مين بعتت محمد علي محمد علي ما هوش عثماني محمد علي ألباني وكان أحد القواد الكبار في الدولة العثمانية قواد الجيش الكبار في الدولة العثمانية وكان أحد التجار الكبار في الدولة العثمانية وكان بيتاجر في إيه؟ كان بيتاجر في السجاير كان بيتاجر في الدخان وكان رجل علماني لا دين له وحاول على قد ما يقدر ان هو يصل الى هذه الامنية ان يذهب الى مصر ليدافع عنها ضد الانجليز ليه في الاخر مش عشان يحافظ على املاك الخلافة العثمانية ولا علشان يرفع راية الاسلام لا عشان يستقل بمصر عن الخلافة العثمانية او عن الدولة العثمانية وده فعلا اللي عمله جه محمد علي سنة 1805 إلى مصر للأسف الشديد الشعب كان مغيب حتى العلماء كانوا مغيبين في هذه الفترة استقبلوا آه، محمد علي وظنوا فيه خيرا وقدموه وطلبوا من الوالي ال- العثماني أو الخليفة العثماني أن يجعله واليا مستديما على مصر وبالفعل تولى الولاية على مصر لكن بمجرد أن تولى الولاية قتل العلماء وقتل الزعماء الذين كانوا في هذا الوقت في مصر وقتل كل المماليك وعمل أشياء منكرة كثيرة وسيطر على الأمور سيطرة تامة في مصر وبدأ يتعاون مع فرنسا ومع انجلترا لضرب الخلافة العثمانية هي دي قصة محمد علي الحقيقية اللي احنا احيانا كتير كتيرة جدا في كتبنا لا نعرف عنها شيئا اللي نعرفه ان محمد علي انشأ مصر مصر الحديثة وان هو كان احد دعامات التقدم وعمل قناطر وعمل مصانع وعمل كذا الكلام ده كله اه ممكن يكون اتعمل لكن بمساندة فرنسية وانجليزية واضحة وضد الخلافة العثمانية كان معول كبير جدا لتفكيك الخلافة العثمانية اللي كانت بتحارب انجلترا وفرنسا فترة طويلة جدا من الزمن طيب محمد علي لما بدأ يسيطر على الأمور بدأ يستقل بمصر وبدأ بعد كده تزيد أطماعه عشان ياخد فلسطين وياخد الشام وده يرجعنا تاني لقصة فلسطين محمد علي بدأ ينشر القوات بتاعته يمين وشمال وبدأ بالفعل يدخل في أرض الشام وبدأ بالفعل يحتل أرض فلسطين من الخلافة العثمانية ضم أرض فلسطين وضم أرض الشام ووصل بجيوشه إلى تركيا وكان يريد أن يغزو تركيا في عقر دارها كان يريد أن يحتل تركيا ويجعلها كلها يجعلها كلها مملكة علوية محمد علي مملكة علوية طبعا كل ما ارتكبه من موبقات وارتكبه أبنائه بعد ذلك من موبقات كل تاريخ الخديوي والخديوي والخديوي لحد ما في الآخر الملك فاروق كل ده أولاد محمد علي ليس للدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية علاقة بها عشان احنا بنحمل أخطاء هذه الأسرة للدولة العثمانية بنقول ان الاتراك ظالمين والاتراك عملوا كذا وكذا لا مش الاتراك الالبان اللي هم كانوا محمد علي واسرته دولت كانوا منشقين على الخلافة العثمانية بل كانوا عونا للانجليز وللفرنسيين في حرب المسلمين في بلاد المسلمين وصل الامر في النهاية الى معاهدة بين الدولة العثمانية وبين محمد علي على ان يرجع محمد علي كانت معاهدة مشهورة اسمها معاهدة كوتاهية واشترك فيها فرنسا واشتركت فيها انجلترا على ان يرجع بجيوشه الى مصر على ان تبقى مصر ولاية له ولأولاده من بعده خلاص مصر كده خرجت بره المعادلة مصر أصبحت ولاية علوية تابعة لمحمد علي خرجت بره معادلة فلسطين وطبعا ده أراح اليهود بشكل كبير جدا وبدأ اليهود طبعا من وراء انجلترا و... و... وفرنسا يفكروا جديا في قضية فلسطين بعد غياب مصر عن الساحة الإسلامية مش بس كده ده خد حكم الشام مدى مدى الحياة يعني خد حكم الشام لحد ما يموت وبعد ما يموت ترجع تاني للخلافة العثمانية طبعا الموضوع كان معقد جدا لكن اللي عايز اقول لكم عليه ان في حاجة كانت اخطر من كل ده بتحصل في داخل الخلافة العثمانية ولم يلتفت اليها اعضاء الخلافة العثمانية وهذا خلل خطير لابد ان ينتبه اليه المسلمون الخلل ده كان عبارة عن تنامي قوة يهود الدونمة يهود الدونمة يهود واحنا عارفين انهم يهود لكنهم تظاهروا بالاسلام كما ذكرنا قبل ذلك هؤلاء بدأوا يتغلغلوا في كيان الخلافة العثمانية بدأوا يتغلغلوا في المناصب السياسية والمناصب الرئاسية بدأوا يتغلغلوا في القضاء يتغلغلوا حتى في بعض المناصب الدينية في داخل الخلافة العثمانية بدأوا يخشوا الجيش العثماني بدأوا يكونوا قوات في الجيش العثماني ولعل كلنا نسمع عن حزب الاتحاد والترقي كان يقوم في المقام الأول على أكتاف اليهود الذين يتظاهرون بالإسلام ومن هنا سيغيرون كثيرا كثيرا من سياسات الخلافة العثمانية أملا في إقامة وطن لهم في أرض فلسطين المشاريع ديت كانت شغالة بمنتهى القوة ومنتهى الحمية وكان اليهود خلاص معتبرين ان إقامة وطن لهم في أرض فلسطين مسألة وقت قليل جدا لكن حصل شيء غير مشاريع اليهود وغير مشاريع انجلترا وغير مشاريع فرنسا وغير مشاريع روسيا ايه الشيء ده الشيء ده ان ظهر على الساحة شخصية اسلامية جديدة ظلمت كثيرا جدا في التاريخ وكثير منا يعتبرها شخصية دموية شخصية منحرفة شخصية آآ آآ ظالمة لكنها كانت على غير ذلك تماما الشخصية دي شخصية السلطان عبد الحميد الثاني الذي حكم الخلافة العثمانية السلطان عبد الحميد الثاني حكم من سنة 1874 لسنة 1909 يعني 35 سنة في هذه السنوات الطويلة التي حكمها كان من أهم القضايا التي شغلته إيقاف المشروع الصهيوني في أرض فلسطين محاربة الأهداف التوسعية لليهود في داخل أرض فلسطين ومحاربة الأفكار الإنجليزية البروتستانتية لزرع اليهود في داخل أرض فلسطين طبعا الكلام ده عمل له مشاكل كبيرة جدا وقوى العالم كلها بتحاربه دلوقتي والدولة العثمانية ضعيفة انا بقول لكم السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله لو ظهر في زمان قوة الدولة العثمانية لكان من اعظم الخلفاء في تاريخ الدنيا لكن للأسف الشديد ظهر في زمان ضعف شديد يعني كان بيحاول على قد ما يقدر لكن ما كانش قادر ان هو يوصل الا بما يستطيع لكنه استطاع كتير جدا من القوانين العظيمة التي أخرجها السلطان عبد الحميد الثاني أنه منع الهجرة إلى أرض فلسطين مع هجرة اليهود إلى أرض فلسطين قرار طلعه اليهود في فلسطين فيها 5000 يهودي خلاص هو ده وبس ما خرجش حد من اليهود من أرض فلسطين لكنه منع الهجرة إلى أرض فلسطين ومنع تدخلات الإنجليز في قضايا اليهود في الحكومة العثمانية وحصل في ذلك الوقت تزامن مع شيء غريب جدا في روسيا اضطهاد شديد جدا جدا من الحكومة الروسية لليهود في روسيا طبعا الحكومة الروسية في ذلك الوقت أرثوذكسية ومتزمتة وهذه الحكومة تكره اليهود كراهية شديدة فالروس كانوا يضطهدون اليهود في داخل أرض ال- الدولة الروسية تعمل ايه امريكا وتعمل ايه انجلترا والناس اللي بيحبوا اليهود ذهبوا الى الخلافة العثمانية ليضغطوا عليها ضغطا مباشرا ان تدخل اليهود الروس الى ارض الخلافة العثمانية يعمل ايه السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله حاول ان هو يرفض مرة واثنين وثلاثة الضغوط من كل مكان قبل ان يدخل, يدخل اليهود الروس الى الارض العثمانية بشرط الا يدخلوا الى ارض فلسطين السفير الامريكي ودي اول مرة نشوف السفارة الامريكية لها دور في العالم الخارجي السفير الامريكي ضغط على السلطان عبد الحميد الثاني ان يدفع اليهود الى داخل ارض فلسطين الكلام ده كله في القرن التاسع عشر لكن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله رفض ذلك الامر وقال لن اسمح طيلة حياتي وما دامت الخلافة العثمانية قائمة ان يدخل اليهود الى ارض فلسطين يا ترى ايه اللي هيعمله اليهود مع السلطان عبد الحميد الثاني يا ترى ازاي الانجليز هيحاولوا يوقعوا السلطان عبد الحميد الثاني يا ترى يهود الدونمه ويهود العالم والبروتستانت هيكون رد فعلهم ايه ده اللي نعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته